السلام عليكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد تاني لقاء عمال ودي احد مشاكل انا الشخصيه ان ساعات الواحد يفضل ي- يحاول قدر المستطاع ان هو يدور على مدخل للموضوع بتاعه عشان يبقى سهل او يبقى مقبول اكتر ولكن كتير قوي كتير جدا يعني بيبقى الامر فيه مشقه وضرب المثال من اكتر الحاجات اللي بتخلي الانسان يمكن يقبل ال- المعلومه ذات نفسها لانه بيلاقي لها واقع يمكن وانا جاي اتكلم النهارده والعنوان معروف اللي هو هذا اول العمل عمال ادور ازاي ادخل لكم بقى اول العمل اول العمل لحد ما لقيت احسن واحد بيضرب مثال باول العمل اللي هو مين قيس ما هو ايه اول العمل اصلا هم؟ غير احنا قلنا اول حاجه هنعملها المره اللي فاتت ايه التوبه صح طب بعد التوبه لا بد ان يزرع في القلب ما يجعل الانسان يستكمل الطريق الحب حب الله عز وجل هذا هو اول العمل الراجل اسمه قيس ده قعدت اقرا عنه الاسبوع اللي فات والله الراجل كان تعبان في دماغه بصراحه حقيقي يعني تع- تعب والله العظيم تعب تعب جامد لدرجه ان انا من كتر ما قرات عنه والله كنت زعلان له يعني لو كنت موجود كنت وفقت بينه وبين لا وخلص الموضوع واقنعنا اهلها انتوا عارفين ان اهلها ما كانوش موافقين صح؟ اه يعني هو بيحبها وكانوا عيال صغيره بيلعبوا مع بعض وبتاع وقصه الحب كبرت و... وجا بقى خلاص يعني خلاص هي- جواز بقى تمام ما وافقوش طب يا عم يهديكي يرضيكي يحصل اي ح... مفيش فايده طب ايه الحكايه لا والله مفيش اتجنن يعني مش اتجنن بقى مجنون يعني ولكن هو محب حب شديد لدرجه ان هو كان بيقول كام بيت كده مش ممكن يعني قال لك ايه ذكرتك والحجيج لهم ضجيج هو في الحج في الحج بمكة والقلوب لها وجيب فقلت ونحن في بلد حرام به والله أخلصت القلوب أتوب إليك يا رحمن مما عملت فقد تظاهرت الذنوب فأما من هوى فأما من هوى ليلى وتركي زيارتها فإني لا أتوب وكيف وعندها قلبي رهين أتوب إليك منها أو أنيب قاعد في الحج بيقول انا هتوب من كل حاجه الا ايه الا ليلى ليه عشان قلبي هناك عشان كده حتى سبحان الله بعد كده بقى يتكلم عن ليلى الكلام اللي هو ما يخشش العقل يعني لو ت- ت- تسمع من المواقف اللي اللي انا مش قادر افهم هي دي اشتغاله ولا هي ايه اللي حصل بالظبط قال لك ايه ولما تلاقينا الابيات دي مشهوره جدا صح ولما تلاقينا على سفح رامة ص- سفح رامة ده ده مكان يعني اما شاف ليلى على سفح رامة وجدت بنان العامرية أحمر ولقيت صوابعها آه، عاملة عليها حنة يعني تمام قال وجدت بنان العامرية أحمر فقلت خضبت الكف بعد فراقنا يعني احنا سيبنا بعض تروحي تعملي حنه تخلي عندك دم يعني مش ممكن تمام قالت معاذ الله ذلك ما جرى ولكنني لما رايتك راحلا بكيت الدم حتى بللت به الثرى مسحت باطراف البنان مذامعي فصار خضابا بالاكف كما ترى حقيقه انا مش عارف هي كانت بتشتغل وهو صدق ولا ده حصل فعلا بصراحه بس هو الحب يصنع المعجزات يعني هو الحب يعمل الاتنين ايه ان هو ان هي تبكي الدم اه لان المحب متألم لو فارق حبيبه يتألم والمحب يصدق اي حاجه يعني لو هي كذابه وقالت له والله ده انت تخيل انت كده آه، واحد البيت قالت له لا ابدا انا حنه معقول ده انا وحت ماشي زعلت فقعدت ابكي لحد ما بقت الدموع دم جيت امسحها كده بتاع فلقيت في ايدي حنه ف هو صدق فهو الحب يصنع المعجزات على الوشين يعني عارفين الجاكيت اللي هو بيتلبس على الوشين فهو ده بيتلبس على الوشين انت هو, هو لبس الحب على الوشين بس فعلا الحب شيء جميل يصنع المعجزات نعم يغير الاحوال نعم يجعل الانسان ينقلب من حال الى حال نعم لذلك كان الحب اول العمل اول العمل بعد ان تتوب الى الله عز وجل ان تصلح حبك له وتغذي حبك اليه ان انت تحب ربنا وحب الله عز وجل له علامات مش كلام كده بقيقي يعني زي ما بيقولوا لا في علامات منها ان يذوق الانسان او المحب طعم الايمان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ذاق ثلاث من كن فيه ها ذاق حلاوة الإيمان ثلاث حاجات لو كانوا موجودين فيك تدوق إيه حلاوة الإيمان قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ان انت تكون بتحب ربنا سبحانه وتعالى وبتحب النبي صلى الله عليه وسلم وهم احب ليك من اي حاجه تانية فلما تحب ربنا سبحانه وتعالى وتحب النبي صلى الله عليه وسلم اكتر من كل احد واكتر من اي شيء تدوق حلاوه الايمان ودايما بنقول كده ان الطعم ما بيتوصفش صح الطعم طعم البرتقال ايه؟ برتقال صح؟ طب اوصفوا لي كده تقول لي مز شويه مثلا اه زي زي المانجا مثلا لا لا لا آه، مز بس مش مسكر مالح شويه آه، زي الكيوي لا م- مش مش زي الكيوي هو جاي على سفندي شويه آه، اللي هو ايه السفندي اللي هو اللي هو بص كله وانت هتعرف ليه لان واقعيا الطعم مش بيتوصف وده كذلك طعم الايمان عشان خاطر كده بالمناسبه الدروس اللي فيها كلام عن التوبه او كلام عن الايمان وكلام عن الحلاوه لو هو مش ضايق مش هيعرف يوصف ولو داق برضه مش هيعرف يوصف صح بس هو هيقول كلام معناه ان هو ايه انه حلو قوي بس يعرف يوصفه لك ما يعرفش ليه لان الطعم ما بيتوصفش الطعم ايه بيتضايق فمن علامات محبة الله عز وجل ان انت تكون ضايق حلاوة الايمان ودي طبعا بتظهر معاك في الطاعات انا ليه بقول علامات المحبة عشان خاطر في الاخر هسألك ايه هو انت محب ولا مش محب لان واحنا بنتكلم عن المحبة كتير مننا ممكن يتخيل ان هو ايه محب بس السؤال بقى هل حقيقة انت فيك العلامات دي ولا ما فيك؟ يعني شفت ال- الراجل قيس ده عمل ايه؟ تمام؟ معلش ولله مثل اعلى يعني ولكن انا بتكلم عن محبة الانسان لله، هل انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى وبتستطعم كده اهو العبادات وبتشعر بحلاوتها؟ عارفين الناس اللي بتحب تحدق في الاخر عشان خاطر بيحب ان اخر حاجه تبقى في بقه حادقه او بيسيب اللي اخر حاجه ياكلها الحاجه اللي هو بيحبها عشان ايه يفضل طعمها في بقه حبه شويه كتير صح ده مين كده ده كلنا كده تقريبا عارفين الحاجه اللي انت بتحب تستطعمها فتقوم مجريها على لسانك مره واتنين وتلاته وبالراحه كده ما تزلطهاش عشان خاطر انت حابب طعمها نفس الكلام في العبادات ان اللي بيحب بيدوق الطعم فوهو بيدوق الطعم ما بيكروتش عباده ليه لان هو بيستطعم مستمتع فالصلاة عنده إيه؟ حلوة والذكر عنده حلو والتوبة عنده حلوة والصدقة عنده جميلة والتواضع عنده جميل والاحتساب طعمه حلو فبيعمل كل العبادات وهو مبسوط لأنه مستمتع لأنه محب لله عز وجل فمن علامات المحبة أن تذوق طعم الإيمان واحدة تاني حاجة من علامات المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل وصرح في القرآن بذلك قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لو بتحب ربنا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم دي من علامات المحبة فهل أنت متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخنا يقول لنا كده زمان الكلمة اللي بزهقكم بيها أنت ماشي في طريق طويل قوي والصف طويل كل واحد حاطط ايده على كتف اللي قدامه وعينه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم فين منين ما يحط رجله تحط رجلك عشان لو فرقت معاك دلوقتي سنتي عبال ما توصل له هتفرق ميل الشاهد ان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات محبة الله من علامات المحبة أيضا أن تحب ما يحب قال آه، بعض أهل العلم المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه فيحب ما أحب ويكره ما يكره زي ما بيقولوا كده الناس إيه حبيب حبيبي حبيبي صح حبيب حبيبي حبيبي فالحاجة اللي هو بيحبها تبقى أنا إيه؟ بحبها والله مثل الأعلى من باب ضرب المثال يعني لو واحد بيحب واحدة ولا حاجة مراته مثلا افتراضا عارف مثال بعيد بس ممكن لسه كاتبين كتابهم وبتاع وفرحانين بقى وبتاع و- وهي عايزة تروح تاكل سوشي مثلا تمام فهو بالنسبه له اصلا لسه عارف الطعميه اول امبارح يعني هو ما ما وصلش مش للسوشي يعني هو مش موجود بس هيروح معاها تمام هيروح و- و- وهيمسك ال- البتاع مش هي بتتاكل بالبتاعتين دول صح اه عصايتين كده وهيمسك وهيقعد يعمل كده وهيت- وهتقع وبتاع ومش هيطلب معلقه من الراجل تمام ليه عشان هو بيحبها فهيستحمل اي حاجه عشان خاطر هو بيحبها لان اللي بيحب بيحب اللي بيحبه محبوبه تلاقيه حتى اما يعدي على عليها مثلا بالعربيه كده ولا حاجه يقف تحت في العربيه يستنى يستنى يستنى وشعب رو يبيض وقاعد والناس بتعدي وقاعد وج- وال- وال- والكون بيلف وال- والحياه بتنتهي يوم القيامه بكره وهو مستني تلبس و... وت... ليه؟ على قلبه زي العسل ليه؟ بيحب حتى بيقولوا ضرب الحبيب لا، زي اكل الزبيب بغض النظر عن المستحيل يعني ولكن في الجمله بتبقى انت بتستحمل لانك بتحب تستحمل فعلا لانك بتحب فالمحب لله عز وجل ولله مثل الأعلى يحب اللي بيحب ربنا حتى لو كان ابتداء ما بيحبوش ليه؟ لأن هو بيحب ربنا بالمناسبة لذلك إذا نزلت على المحب النعمة نظر إلى السماء كده وابتسم عارف النعمة دي جاية منين مش من فلان جاية منين من عند الملك ولو نزل عليه بلاء مشقة ما يزعلش ليه لأنه محب كنا بنضرب مثال كده دايما لو أنت دخلت الاسم افتراضا يعني رايح الاسم آه، تدي واحد يعني المأمور صاحب باباك تمام اسمه أشرف بيه عامة بيبقى اسمه كده على طول فأنت رايح لأشرف بيه حلو فوانت داخل كده الاسم آه، سلام عليكم شاف منظرك كده قال لك ايه وعليكم السلام ورحمه الله جاي ليه قول له انا طالع بس الانكل اشرف فوق فممكن بقى يقول لك مين يا اخويا آه، انكل اشرف طب قول له محمد بس قول له احمد قول له حسين يعني انا انا عايز انكل اشرف انكل اشرف انكل اشرف مين المأمور طيب ماشي نروح لانكل اشرف ما هو المأمور وانت بتقول له يا ايه يا انكل احترم انا نفسي انا بقى تمام يطلع قعدت قدام المكتب فتح الباب انكلك اشرف كده قال لك ايه ده احمد اقعد استنى دقيقه واحده وقام قفل الباب وطنشك صاحب باباك ومربيك تمام وهو راجل زي العسل تمام ايه الاخبار قعدت انت زعلان لا عادي مش مشكله فتح الباب وقال لك تعالى يلا بسرعه وكروتك تمام وقال لك سلم على بابا وما اعرفش ايه عادي دخلك ورحب بيك و- وباسك من هنا ومن هنا وحضنك ورحب بيك وتعالى وافتح لك حاجه طب افتح لك الحجز طب افتح لك محضر طب نعمل ايه النهارده وبتاع عادي الفكره في ايه ان انت لو بتحبه ايه الاخبار هتستحمل منه اي حاجه ولو عمل لك حاجه حلوه تفرح بيها ما هو حبيبي ولو عمل لك حاجه ما تعجبكش برضه عادي ليه حبيبي حبيبي وبحبه فاستحمل واحب اللي هو بيحبه واضحه من علامات المحبه ان يقدم المحب محبوبه على كل شيء عشان كده ربنا في القرآن قال إيه؟ قل إن كان واحد آباؤكم اللي فوقيك وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم ها الفاسقين إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وسمى اللي بيقدم عليه حب حد من الحاجات دي انتوا واخدين بالكم من الحاجات دي اللي هي ايه باباك ومامتك ابنك اخواتك زوجتك عشيرتك والشله بتاعتك والمجتمع بتاعك و... الناس اللي عايشه حواليك طب لا فلوسك تجارتك بيوتك لو كل دول او واحده منهم احب اليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله ربنا بيقول لك ايه فتربصوا حتى حتى ياتي الله بامره انت هتتعاقب والله لا يهدي القوم الفاسقين وده فسق وده فسق انت متخيل شوف الكلام ليه لان المحب لا يقدم على محبوبه احد وبالمناسبه ربنا بيغير صح اتعجبون من غيره سعد لا انا اغير من سعد والله اغير مني ربنا بيغير يغير ان انت تحب حد اكتر منه عشان كده بالمناسبة لو حبيت حد اكتر من ربنا وربنا بيحبك ممكن يحرمك من الحاجة دي ليه؟ عشان ما تقدمش على حبه حد او يهددك لحد ما تثبت ان انت بتحب مين اكتر هو فيسيبهولك وده اللي حصل مع مين بالمناسبه مع الخليل مع سيدنا ابراهيم ان هو كان بيحب اسماعيل جدا واسماعيل جه على فاقه كان نفسه في ولد كان نفسه في ولد فلما جه سيدنا اسماعيل ايه الاخبار حبه جدا فغار الله عز وجل عليه فاوحى اليه ان اذبحه فلما خلاص هيتذبح ايه اللي حصل خده خلاص مش مهم اهم حاجه تثبت للملك جل في علاه ان انت مش مقدم عليه حد لو اثبتت له كده خلاص طبعا وللمحبه علامات اكثر من ذلك ولكن دي يمكن اكبر او اوضح العلامات السؤال بقى دلوقتي فعلا هل انا بحب ربنا لان يا شباب انا بقول كده ليه لان واقعيا الطريق من غير مشاعر ومن غير حب دمه تقيل الطريق إلى الله عز وجل من غير وجدانيات وعبادة قلبية ما يصحش حتى الصلاة ذات نفسها وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين هي الصلاة هتبقى ذات نفسها كبيرة وتقيلة على قلبك إلا لو أنت كنت من جواك خاشع إلا لو كان في عبادة قلبية إلا لو كان في خوف إلا لو كان في محبة إلا لو كان في إقبال لو ده موجود تمشي عشان خاطر كده أنا بقول إن الحب أول العمل لو كان العمل ثلاثة عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح فأصل الأعمال هو عمل القلب وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وأولى أولويات أعمال القلب المحبة إن أنت, إن أنت تكون بتحبه عشان كده الغزالي بيقول لك إيه قال ومحبة الله تعالى هي الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات فما بعد المحبة من مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق والأنس والرضا ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدمتها كالتوبة والصبر والزهد وغيرها أول حاجة أهم حاجة لو حاجة هتسبقها هتسبقها عشان عشان هي تيجي ولو حاجة هتتبقها هتطلع من أصل المحبة هتطلع من المحبة لذلك اللي يركز على غرس حبه لله عز وجل لا ده حاجة تانية يوصل اه يثبت اه بالمناسبة بالمناسبة معلش بضرب أمثلة كتير عشان خاطر كده بيجي لك كتير ناس يقول لك بنحب بعض وعارفين انه حرام ان احنا نغلط الاخطاء دي مش ان حرام نحب ان حرام نغلط الاخطاء دي بس ايه مش عارفين نبطل مش عارفين نسيب بعض انتوا واخدين بالكم من السؤال دايما بيجي ازاي مش عارفين نسيب بعض مش عارفين نبطل انت مشكلتك مع العباده ايه ان انت بتبطل الاستمرار صح ان انت مش عارف تثبت صح لو حبيت مش هتعرف تبطل لو حبيت مش هتعرف انت والصلاه تسيبوا بعض انت والذكر مش هتعرف تسيبوا بعض ليه لانك محب طيب كيف تزرع المحبة ابتداء لأن مفترض المع- المحبة رقم واحد تزرع اتنين تنمى تلاتة تخرج الثمار طب أول حاجة اللي هي إيه كيف تزرع واحد تزرع المحبة بالتأمل في إحسان الله الكلام بقى ال- والله العظيم الكلام ده مهم يا جماعه بس تركزوا فيه شويه وتركزوا فيه ان هو يتطبق ان انت لو عايز تحبه اكتر تامل في احسانه اليك اكثر الله عز وجل يقول في القران ايه واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها القراءه الثانيه بتقول ايه واتاكم من كل ما سالتموه اداك من كل حاجه من غير ما تساله واقعيا اه اتاك من كل ما سأ... ما س... انت سالته ان انت تكون بني ادم اصلا ابتداء كان ممكن تطلع desk يعني مثلا كنا نقعد نكتب عليك وبتاع وانا شخصيا لو كنت ال desk بتاعي كنت هكتب عليك كميه حاجات غير عاديه فعلا والله كان ممكن تطلع طبق وتتكسر عادي يعني مش حتى تكمل في الحياه لا تتكسر وتترب كان ممكن تطلع مش مسلم كان ممكن يطلع ما عندكش اب او ما عندكش ام او تبقى مرمي في الف... أو كان ممكن تطلع من غير عين كان ممكن تطلع متخلف عقليا كان ممكن تطلع من غير حاجه مهمه كان ممكن كان ممكن حاجات كتير قوي بس هو اداك كل حاجه من غير ما تطلب منه ولا حاجة فلما تركز في دي تحبه وآتاكم من كل ما سألتموه على القراءة بتاعتنا إيه؟ فعلا كل حاجة بتسأل ربنا سبحانه وتعالى إن لم يعطيك إياها يعطيك منها شيء صح على طول على طول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال لك فيها وجهين في التفسير وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعني لو عديتوا نعم ربنا مش هتعرفوا تحصوها أو لو عديتوا منافع النعمة الواحدة مش هتعرف تحصيها يعني لو جيت مثلا للعين دي نعمة صح؟ طيب منافعها بالنسبة لك إيه؟ بتعدي بيها الشارع شفت بيها اللي يضرك فما جيتش جنبه ب- قرأت بيها دخلت بيها على على ال- م- موقع معين واستفدت منه كذا تمام بتمشي في الشارع بتشوف ما ينفعك بتتحقق ح- النعمه الواحده لو انت لو عد... لو عديت كم مره عديت الشارع وانت بتستخدم في الموضوع ده عينيك مستحيل حد يكون فاكر هو عدى الشارع في حياته كم مره صح مش حد ده بقى ايه ده عنصر ايه اعدي الشارع حد مره النور عنده في بيتهم اتقطع البيت اللي هو عاو- طول عمره عايش فيه شفت بتمشي ازاي بيتك اللي انت عايش طول عمرك فيه اول ما النور يتقطع تبتدي خطوتك اللي قد كده تبقى قد كده صغيره جدا وايديك تطلع قدام شويه عشان تحسس كده تشوف هو انت ماشي على طول ولا بالورب ولا لحد ايه ما توصل لحته معينه وساعات الثقه تاخدك تقوم واخد خطوه تقوم ايه واخدها على طول عشان مش شايف طب ده ايه دي العين طب والشم طب والسمع طب والنظر طب والرجل طب والايد طب والتعلم طب والامن طب و و و وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فلما تنظر في كل ده تحبه مشكلتي فين ان انت فعلا ما بقتش تنظر المشكلة يا شباب ان احنا ما بنقعدش مع نفسنا احنا بنستخسر في نفسنا شوية وقت ان انت تقعد كده اهو بجد والله بجد بجد ان انت تقول انا هقعد دلوقتي هقعد افتكر نعم ربنا عليا يعني تخيل نفسك قلت ايه انا كل يوم هقعد بالليل كده اهو هقول 100 الحمد لله على 100 نعمة هتلاقي 100 نعمة ولا لا طب 100 الحمد لله على 100 نعمة ياخدوا وقت قد ايه خمس دقايق 10 دقايق طب 10 دقايق بعد ال 10 دقايق دي هتطلع انت قلبك حاسس بايه؟ فرحان قوي ليه؟ لان ربنا بيديني حاجات كتير قوي بس انا انا عارف ان هو بيديني بس فكره فكره ان انا مش مركز مش مركز مين اللي اداهالي هي لقيتها موجوده لقيتها موجوده في حياتي بس مش مركز هي جت ازاي عشان كده سبحان الله ابن الج- ابن الجوزي بيقول لك ايه كلام جميل قال لك سبحان الله سبحان الله سبحان من سبقت محبته لاحبابه سبحان من سبقت محبته لاحبابه فمدحهم على ما وهب لهم واشترى منهم ما اعطاهم وقدم المتاخر من اوصافهم ابن الجوزي غير عادي بيقول لك سبحان من سبقت محبته لأحبابي إن هو سبحان الله بيحبك وبيحبك الأول وسبحان الله فمدحهم على ما وهب لهم صح؟ هو مين اللي خلاك تصلي؟ ووفقك للصلاه مين؟ ربنا صح؟ وبعد ما يوفقك للصلاة ايه اللي يحصل؟ يثني عليك بها ويعطيك الثواب عليها بالرغم ان مين اللي اداك الصلاة اصلا؟ هو هو ان هو يلقي في قلبك الذكر فتقوم انت ايه ليه؟ تذكر ربنا سبحانه وتعالى فبعد ما تذكر ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي فيذكرك ويثني عليك ويباهي بك الملائكة سبحان الله ابن عطاء السكندري بيقول إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك جميل بالمناسبة لما واحد بيتجوز واحدة ويجيبوا بيبي مين اللي خلق الراجل ده؟ ربنا ومين اللي خلق الست دي؟ ربنا ومين اللي خلق البيبي ده؟ ربنا صح؟ صح؟ طيب والبيبي ده بيبقى باسم مين؟ باسم أبوه ليه؟ عشان خلقه؟ لا خالص بس هو ربنا كده إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك يوفقك للطاعات ثم يتقبلها منك ثم يثني عليك بها ثم يعطيك ثوابها ثم يدخلك الجنة بها وهو أصلا جل في علاه اللي اداها لك فلما تفكر كده تحبه ولا ما تحبوش تحبه قال لك ايه فمدحهم على ما وهب لهم واشترى منهم ما اعطاهم ايه اللي اشترى منك ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه مين اللي خلق نفسه نفسك ربنا ومين اللي خلق الجنه ربنا انت ملك مين ربنا والجنه ملك مين ربنا انت تضر ربنا او تنفعه اطلاقا طب ولو انت طعته يشتري نفسك اللي هي ملك مين ملكه ويدي مين يديك انت طب وانت تملك ايه ولا حاجه لما تفكر في ده تحبه تحبه ابن الجوزي يقول وكيف لا احب من انا به وبقائي منه وتدبيري بيده ورجوعي إليه وكل مستحسن محبوب هو من صنعه أنا بس عايز أقول لك أنا وأنا بقرأ كلام ابن الجوزي بقول هو الواحد لو ابن الجوزي في نفسه كده يعني إيه؟ يعني لو أنا قعدت وقعدت أفكر كده هحب ربنا إزاي؟ ما هو كلامهم غالي قوي كده ليه؟ لأن هم قعدوا فعلا خلوا بالله عز وجل وخلوا بقلوبهم وخلوا بذكر الله عز وجل وطهروا ما في أنفسهم وتدبروا وتأملوا في إحسان الله عز وجل لهم فنطقوا فعلا بما لا يوصف نطقوا بحاجات جميلة هي جميلة حتى لو ما نطقوش بيها بس هو حسها بجد شوف يقول لك وكيف لا أحب من أنا به أنا أصلاً أقمت به وبقائي منه وعايش عشان هو أذن لي أن أنا أعيش وتدبيري بيده وهو اللي بيدبر لي كل حياتي وفي الآخر ورجوعي إليه أرجع له وكل مستحسن محبوب حتى لو مش حاجة عندي بشوفها تبقى جاية منين؟ جاية من عنده الشاهد إنك لو تأملت في إحسان الله عز وجل لك أحببته ابن عطاء بيقول كلمة جميلة برضه قال لك إيه أكرمك بكرامات ثلاث جعلك ذاكرا له ولولا فضله لم تكن أهلا لجريان ذكره عليك وجعلك مذكورا به إذ حقق نسبته إليك وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته عليك لما أنت تذكر ربنا وتقول أذكار استغفر الله تدعيه تقرأ قرآن فبيقول لك أكرمك بثلاث حاجات أول حاجة إن هو برغم عدم استحقاقك استحقاقك إلا إن هو أجرى ذكره, ذكره واسمه على لسانك أدي الأولى الثانية إن هو خلاك تنسب له فبيقول الراجل ده راجل طائع البنت دي بنت دينة الراجل ده يعرف ربنا الشاب ده نشأ في عبادة الله بيقولوا عليك رايح تصلي بيقولوا عليك بتقول أذكار نسبت إليه جل في علاه طب والأخيرة إن أنت بعد ما ذكرته بفضله وذكرت به ونسبت له في الدنيا ذكرك هو جل في علاه في السماء فتمم نعمته عليك أي شرف هذا فلما تتأمل في إحسان الله عز وجل لك وكرمه بك تحبه بس دي عايزة إيه؟ تأمل عايزة تأمل إن أنت مش عايز أقولك تضيع وقت إن أنت تكسب وقت 10 15 دقيقة في اليوم تقعد كده تتفكر في عطاء الله لك واحدة التانية أن تتأمل في حسن الله الأولانية كانت إحسانه التانية حسنه أي جمال الله عز وجل إن أنت تتأمل جماله وبالمناسبة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال صح؟ وربنا سبحانه وتعالى شوف خلق هو الذي خلق الجمال والذي خلق الجمال أجمل منه صح؟ ولا هيغ ليس كمثله شيء هيخلق مثله لا إطلاقا ليس كمثله شيء فهو أجمل جل في علاه كنا بنقول دايما آه، عن يوم القيامة يا رب يا رب يا رب يجعلنا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إن إحنا لما بنشوف حاجة جميلة بنقول إيه في الدنيا الله صح؟ أول تشوف حاجة الله دي حلوة أوي بتاع الله في الدنيا أنت لما تشوف حاجة حلوة بتقول الله فكنا بنقول إن يوم القيامة هنشوف مين بقى؟ الله فلما نيجي نقول الله هنبقى بنقولها اتنين مش واحدة اللي هو الله الله ده جميل قوي اللي هو الله والله ان الله اهو فالله اتنين الله جميل جميل ان الله جميل يحب الجمال كنت مرة بحكي القصة دي دايما كنت ماشي انا وزوجتي في الشارع وعندنا كان جنب فيلا فيها فل او ياسمين حاجه كده وبتاع فاحنا الاثنين في طلعه واحده يعني واحنا ماشيين كده قمنا عملنا احنا الاثنين ايه وكملنا فضحكنا يعني اللي هو ايه ايه, إيه ان احنا قلدنا بعض عملنا نفس الحاجه بالك بقى بقول لها ايه ربنا ده جميل قوي ليه ايه قيمه ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق الحاجه اللي ريحتها حلوه طبعا ح- انا عارف ان في حد هيجي دلوقتي يقول لي ايه ايوه عشان خاطر النحل لما يشم الريحه يروح يتغ... كان ممكن يبقى الموضوع ده من غير ريحه على فكره يعني كان ممكن النحل ده ياكل لحمه يعني هنتصرف ان انا بتكلم في حته تانية اللي هو ايه انه ان الريحه حلوه تمام ايه القيمه تحس استمتع جميله الدنيا هو جميل وخلق حاجات شكلها حلو خلق الحاجات جميله لان هو جميل فخلق كل شيء جميل احنا بس اللي بنعك في الحاجه انما هي الحاجه لو نسيبناها زي ما هي تبقى جميله من غير عك فلو نظرت في خلق الله عز وجل هتحبه لو نظرت نظرت في حسن الله من ضمن الحاجات اللي انت لو نظرت فيها تحبه شرعه ما إن الله جميل يحب الجمال صح ومن الجمال ما شرع من الجمال ما شرع هتلاقي إن كل أحكامه حلوة كل أحكامه حلوة آه كل أحكامه حلوة بلا استثناء حتى كلامه حلو حتى أدق معاني الكلام اللي أنت ما تاخدش بالك منها الله عز وجل عز وجل جعلها جميلة يعني شوف في الفاتحة بنقول إيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت دي عايدة على مين التاء دي عايدة على مين على ربنا صح طيب لأن ده في الإنعام فربنا سبحانه وتعالى جعل ما يعود عليه طب واللي بعدها إيه غير من غضبت لا قال لك ايه غير المغضوب هو مين اللي غضب ربنا صح بس آه، عشان الكلام يبقى شكله جميل من الكلام الجميل اللي ابن الجوزي برضو قاله وبرضو هرجع اقول لك شوف الناس دي بتقول ايه واسال نفسك هم الناس دي كانت عايشه ازاي بيقول لك ايه تفكرت في سر الذي اوجب حذف ايه الرجم انتوا عارفين في ايه الحكم الزاني المحصن ايه الرجم كان في ايه في القران بتقول ايه والشيخ والشيخة إذا إذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم حلو فهو الآية دي نسخت يعني إيه نسخت يعني رفعت بس إيه اللي نسخ منها التلاوة بس الحكم ثابت حلو فبيقول لك إيه تفكرت في السر الذي أوجب حذف آية الرجم من القرآن لفظا مع ثبوتها حكما إجماعا فوجدت لذلك معنيين بص الجمال بقى واسأل نفسك هو أنا ليه كده وهو ليه كده قال لك إيه أحدهما لطف الله تعالى بعباده في أنه لا يواجههم بأعظم المشاق بل ذكر الجلد وستر الرجم فاهمين حاجة؟ إن هو الله جل في علاه وجد أن الآية شديدة والعقوبة شديدة فما أحب أن تتلى أو يتعبد بها بالتلاوة في القرآن وإن كان أراد هذا الحكم على الأرض ولكن ستر لفظ الحكم دون تحقيقه إذا حد أو خالف أحد المسلمين ليه؟ قال لك إيه؟ قال لك وهذا المعنى قال بعض آه قال وفي هذا المعنى قال آه بعض أهل العلم إن الله تعالى قال في المكروهات الحاجات اللي أنت تبقى يعني صعب عليك شوية آه كتب عليكم الصيام الصيام فيه مشقة اه في حرمان شوية اه فقال لك ايه كتب عليكم الصيام على لفظ لم يسم فاعله وإن كان قد علم أنه هو الكاتب مين اللي في الآخر اللي كتب الصيام علينا ربنا بس قال لك كتب عليكم الصيام فلما جاء إلى ما يوجب الراحة مش زي الصيام بقى قال كتب ربكم على نفسه الرحمة قال ربكم أنا عايز أقول لك بس خدت أنت بالك من الآيتين دول قبل كده لا صح بس ربنا سبحانه وتعالى جميل حتى في الحاجات اللي أنت مش واخد بالك يعني حتى في الحاجات اللي انت مش واخد بالك منها هو جميل حتى ادق التفاصيل هو جميل هو كده جميل يحب الجمال قال لك والوجه الثاني برضه عشان تبقوا عارفينه قال والوجه الثاني انه يبين بذلك فضل الامه في بذلها بالنفوس قنوعا ببعض الأدلة فإن الاتفاق لما وقع على ذلك الحكم كان دليلا إلا أنه ليس كالدليل المتفق لأجله يعني إيه؟ يعني بيقول لك إن, إن السبب الثاني إن هو أراد أن يظهر فضل الأمة أن هذه الأمة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون مع أني الله نسخت هذه الآية تلاوة دون الحكم إلا أنهم قنعوا بالحكم وبذلوا النفوس بها وإن لم أذكرها لهم في القرآن ولو كنت ناسخا لها تلاوة فكأن ربنا سبحانه وتعالى يحب منك أن أنت تبذل له رغم أن الدليل مش قدامك إنما أنت بلغت به حتى لو نسخ حتى لو نسخ تلاوة مش حكم واضح؟ الشاهد ان ربنا جميل فلو تأملت في حسن الله عز وجل أحببت ثلاثة تأمل في ستره وهنا بقى حاجات حياتية شوية يا جدعان وأنا عايزكم تركزوا معايا الكلمتين اللي جايين دول بجد يعني بجد بجد في حد فينا ما قفلش مرة على نفسه الباب وعمل ذنب وفتح الباب ومحدش عارف حاجة مش كله حصل له كده كله كله طيب كان ربنا يراك وأنت تفعل الذنب نعم فضحك لا دخل عليك حد لا حد صورك لا حد عرف حاجة لا كم مرة بقى عملت كده يوه كتير ولسه بيستر اه بالله عليك يتحب ولا لا يتحب يتحب عشان خاطر مش ممكن مش ممكن يعني مش مش مش مش مش هتتوصف ازاي دي ما ما في حاجات ما بتتوصفش اقول لك حاجه يحب لانه يقبل التوبه لا لا لا مش يقبلها كنت بضرب مثال برضه هضربه لكم تاني لو انا دلوقتي في حد اشتغل عندي معايا في الصيدليه مثلا وسرقني كنا ضربنا المثال ده قبل كده بس اسمعوا وسرقني رفدته ليا حق ولا ماليش حق ليا حق طب جه قال لي انا اسف اشغله بعد ما سرقني ما شغلوش خلاص ما يشتغلش وبعدين شغلته حلو وبعد كده سرقني تاني فضربته قام بعد كده جاي قال لي انا اسف اشغله ما شغلوش لا شغلته وبعدين جت رجاني وجا سرق تاني وبعد ما سرق تاني جت رجاني فشغلته وكل ما يسرق يرجع لي يقول لي انا اسف مش هعمل كده تاني اعمل ايه اشغله هل متصور ان انا ممكن اعمل كده مستحيل بس ربنا بيعمل كده كل ما تسرق حاجة مش بتاعتك حرام هو قال لك ما تعملهاش ترجع تقول له أنا تايب ومش هعمل كده تاني يقبلك صح؟ لا مش صح ده الصح بقى ما تعرفش تدركه بعقلك إنك لما بتعمل كده بيكون الله جل في علاه يحب إن أنت ترجع تقول له أنا آسف يعني أنا لما اتسرق اللي يسرقني ده هبقى مش عايز ابص في خلقته تاني صح انما انت لما بتعمل حاجه حرام وبتبعد ربنا سبحانه وتعالى يحب ان انت ترجع له ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئي الليل ده انت لسه دلوقتي عامل المصيبه بالليل يبقى الصبح يغضب عليك صح لا ده هو الصبح يمدلك ايده يبسط يده ليه عشان خاطر انت تجيله جميل قوي طب وكده بس لا ده انت ترجع له سرقت كام ألف جنيه اهم لا انا سرقتهم لا ودول بتوعك الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك ها يبدل الله سيئاتهم حسنات تبقى انت لسه عامل المصيبه ومصيبه المصيبه في في مصايب بنت ناس يعني اللي هي الصرف باين في المصيبه تمام ايه اللي يحصل تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيبدل لك السيئات بتاعه المصيبه حسنات ما هو مفيش كده فلما انت تفكر كده تحبه تحبه تحبه قوي ومنه ايضا ان تتامل في تدبيره امرك حد هنا يا جماعه مواليد 2005 ها طب 2003 طب في حد بعد 2005 اكيد في يعني صح 2005 مين كم آه. لا لا لا ده مش للدرجه دي دي مواليد النهارده الصبح دي اتولدت وجات خمسه اللي انا عايز اقوله ايه كنت عايز اضرب لكم مثال بحاجه حصلت معايا بصراحه احنا سنه كام 2018 الله عز وجل من علي ان بدات هذا الطريق سنه 2005 فكنت مرة بسأل حد آه، مش عارف عندك كام سنة فقال لك 2005 فيعني جاء في ذهني معنى ان شوف سبحان الله عشان ده يحضر لده كان لازم ده ربنا سبحانه وتعالى يمشيه في الطريق ده عشان ده يحضر له بعد كام سنة بعد كل السنين دي يعني بعد كل السنين دي كان لازم ده يكون ايه بيدي دروس ووصل للمكان الفلاني و- وابتدى يسافر للمحافظات الفلانية عشان خاطر يوصل للشخص ده فربنا بالرغم ان ال- البيبي ده لسه مولود الا ان هو بيدبر له مين اللي هيدعوه من امتى من هو لسه مولود انتوا فاهمين يعني ايه تدبير عارفين الدبارة عارفين الضفيرة ان الحاجات كده تتداخل في بعض ما تعرفش تفكها خالص ليه لانها مصالح مترتبة بطريقة ما لا يعلمها الا الله عز وجل ولا يستطيع احد ان يعلمها الا الله عز وجل يعني طبق الرز اللي قدامك ده ده كام واحد شغال فيه ده في واحد في بلد ما صحى الصبح راح جاب بذور بفلوس معرفش جت منين وجابها ونزل بيها الارض وجا شويه ناس قامت حطت البذور وجا المطر نزل او جابوا معرفش الترمبه وسقوا الارض وفضل يسقيها يوم ورا يوم ورا يوم لحد ما اتلمت وجا بعد كده واحد تاني قام عربيه نقل لم عليها الرز وبعدين اتاخدت سافرت من بلد لبلد راحت مصنع اتدخلت جوه مكنه اتغلفت راحت للموزع الاساسي راحت لبتوع القطاعي مامتك راحت جابت كيس الرز حطيته على النار فطلع طبق رز طيب واللحمه اللي كانت جنب الرز لا ده بقى من سنه كان ال ال ال الحيوان ده لسه مذبوح او كان لسه مولود اسف وبعدين حد جاب له معرفش مين واتربى فين واتجاب له الغذاء الفلاني وتعب فجابوا له دكتور بيطري وعدت وتعب تاني و و وطلع على العربيه نقل لحد ما وصل المكان الفلاني واتذبح واتقطع وجا حد اشتراه وجالك طيب والطبق والكذا والكذا والكذا طب والسلطه اللي كانت موجوده جنب ال- لا ده الطماطم دي من كام شهر من كام شهر تمام كانت ابتدوا يزرعوها والخيار ده كان من كام شهر ابتدوا يزرعوه واتحطت الوجبه قدامك اللي انت واقعيا هتعمل معاها ايه كده كل البني ادمين دول عملوا شغلهم عشان انت تيجي في الاخر تعمل ايه تعمل كده ده اسمه ايه تدبير تدبير ان انت ما تعرفش رزقك ايه بكره صح بس دبر لك دبر لك خلاص كل حاجه مدبره يدبر الامر سبحانه وتعالى عشان خاطر كده اللي يعرف ربنا قوي ودي هنسبق فيها شويه يتوكل عليه وهو مستريح ومطمن ربنا بيقول لك ايه اليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه عارفين يعني ايه حسبه يعني كافيه الناس اللي بتسمع قران كده تلاقي شيخ يقول له ايه حسبك يعني ايه يعني خلاص كده كفايه فمن يتوكل على الله عز وجل فهو خلاص كده كفاية ده لو توكل بالمناسبة بقى ربنا سبحانه وتعالى وكيل وإن لم توكله صح؟ يعني هو وكيل ولو لم توكله طب أما ربنا سبحانه وتعالى ليه قال لك في القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت عارفين ليه؟ عشان تستريح بس جميل قوي عشان انت بس تكون مستريح بس هو لو ما توكلتش عليه هيعمل لك ايه هو وكيلك برضه بس انت هتتعب فبدل ما تتعب لا يريحك توكل عليا انا كده كده مخلصها لك فما تتامل في ده تحبه يدبر الامر سبحانه وتعالى ومنه ايضا ان تتامل في عظمه الله عز وجل دايما حاجه بتيجي هي صغنطوطه قد كده والله بس برضه ساعات دماغ الانسان بتشت حد متخيل يعني ايه بالذات البنات بقى لون جديد حد شاف باليتة الالوان قبل كده تمام فيها الوان كتير يعني في الوان تانية يا جماعه لا خلاص كده خلصنا بالكمبيوتر بقى طلعنا كل درجات الالوان يعني صح مفيش يعني هو الازرق والاحمر والاخضر وما بينهما بقى والاسود والله صح حد متخيل لون جديد لون جديد انتوا فاهمين انا قصدي ايه يعني الجنه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أنا بقى سايب كل ده وماسك في إيه؟ في لون جديد يعني إيه لون جديد؟ أنا مش عارف يعني إيه بيت لبنة من ذهب ولبنة من فضة ومن طو... أنا مش عارف يعني إيه؟ يعني إيه نار آه، لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها وتتفلت منهم أنا مش عارف يعني إيه يوم مقداره خمسين ألف سنة أنا مش عارف من الحاجات العجيبة الله عز وجل يقول إيه وهو الذي خلق الموت والحياة صح يعني إيه دي يعني إيه خلق الموت خلق الموت ده الموت ده اللي هو إيه اللي هو خلاص اللي هو بيبقى مفيش لا ده طلع اللي مفيش ده ايه بيتخلق لذلك قدم الموت على الحياة فتلاقي نفسك قاعد قدام ايه لا ده موضوع كبير عشان كده بالمناسبة فكرة اننا عبيد عند اله دي فكرة تخليك قاعد آه يعني ايه يعني يعني ايه عبيد عند اله يعني يعني ايه اله يعني يعني اله ايوه تلاقي نفسك قاعد آه، موضوع كبير هي مش فكره ان انت خ- خش صلي وصوم هتخش الجنه وتعيش فانتظه لا هي مش كده ده انت عبد ده انت انا عند إله إله معبود مش إله معظم كده لا إله معبود بيعبد يسجد له ويدعى ويطلب منه ويدبر الأمر فلما تفكر أن هذا الإله بهذه العظمة إن من مخلوقاته مثلا الجبال جبال إيه؟ إن من مخلوقاته الكون يعني تخيل أن الله عز وجل والله شيء تطيش له العقول خلق الشمس يعني هو أوجد الشمس من العدم أوجد إيه؟ الشمس سؤال أنت بتعرف تمسك كوباية الشاي؟ لا صح؟ طب أمال ربنا خلق الشمس إزاي؟ تشوف انا بس بكلمك عن ايه عن حاجات ملهاش اي علاقه ببعض عن ان انت تمسك وان ربنا يخلق صح وده شاي ودي ايه شمس ومهما حاولت اقرب مش هعرف اقرب فاحنا بعيد لذلك من احب الله عز وجل لا بد أن يكون عارفا به فإذا عرفه أحبه من أحب الله من عرف الله عز وجل أحبه ومن أحبه أطاعه هي كده عايز تزرع المحبة عايز تزرع حب الله في قلبك أنا ما قلتش إلا كلمة واحدة بس إيه؟ تأمل اقعد تأمل تأمل في خلقه تأمل تفكر في ستره تذكر نعمه تذكر حسنه وإحسانه ستره صبره عطائه تدبيره لما تقعد تفكر في ده هتحبه هتحبه لأن هو يتحب ربنا يتحب يعني مش هتحبه عافية هتحبه وهو جل في علاه يتحب طيب سؤال هل ثمار أو ثمار المحبة تتكلف يعني إيه وليه السؤال أصلا اللي بيحب احنا قلنا ان المحبة بتزرع وايه وتنمى وايه ولها ثمار طب احنا قلنا دلوقتي ازاي تزرع طب ازاي بقى او ايه ثمارها طب ليه مش هتقول لنا ازاي تنمى لا ما انت تزرعها المره دي ونقول اسباب نمائها المره اللي جايه انما النهارده هقول لك ايه ثمارها ليه عشان تتحمس ان انت تزرعها ما هو ساعات خلينا نقول بصراحه كده انت تخش مثلا جبت مثلا ارض ولا حاجه ولا فيلا كده ربنا يا رب يرزقنا العمر الطويل والعمل الصالح وتقول انا عايز ازرع هنا مثلا آه، شجره كذا او شجر ليه ها عشان شفت شكلها شفت هي بتطلع ايه شفت شكلها عامل ازاي فتقول ان احنا عايزين نعمل مثلا نط- شجره كذا تحديدا ليه من اجل الثمره التي تزرع لها هذه الشجره فبيكون ثمره الشيء هو احيانا الدافع للشيء واحيانا الشيء ذات نفسه بيكون دافع وبالمناسبه الاتنين يتحققا في الله عز وجل ان زرع المحبه هو ذات نفسه يدفعك لزرع المحبه وثمرة المحبة أيضا تدفعك للزرع طيب ليه بقول تتكلف لأن ساعات الواحد بيعمل نفسه محب عشان خاطر يحب أكتر فيزرع الحب بأسبابه ويزرع الحب بالشوق أو بتكلف أو بالتطلع لثماره فيرتبط بالشيء أكثر لأنه ارتبط بثماره أكثر طب إيه ثمار المحبة؟ طبعا ثمار المحبة ده حاجة تانية خالص تعرفين والله العظيم السلف اللي كانوا بيقولوا لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف دول في وادي وإحنا في وادي تاني خالص يعني فاضي خالص تاني خالص انت عايز تتوب بقى ايه وتعمل التكاليف اللي عليك عشان ربنا يسترها معاك وتخش الجنه تحس ان انت داخل في عربيه 128 قسط أو والله فعلا يعني تحس ان هم بيتكلموا في حاجه وانت في حته تانية خالص عايز ربنا بقى يتوب علينا بقى ونخش كده بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تحس ان انت ايه اه نازل الضرب الاحمر ت- تشتري فيسبا أه، بجد احنا في وادي والعالم المحبين دول في وادي تاني خالص لما تقرا كتب الس- السير السلف ناس عجيبه قوي سلوكها حتى نفسه عجيب يعني مختلفين هو احنا مش كده ليه يعني ال- ال- ال- ليه انا مش كده ليه سيدنا عمر اتنرفز قوي لما اتقال له لا كان نفسي ان انت تخش بيت المقدس وانت لابس لبس تاني ومش متقطع كده و- و- و- وقام زعق كده واتنرفز وقال آه، ان كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام فلو ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله يعني ليه ليه ليه اتحمق يعني كان في ايه عند عمر ايه ال- ايه ال- إيه اللي كان موجود؟ ايه اللي خلى سيدنا ابو بكر بعد ما اكل الحاجه يسال الخادم بتاعه، عارفين انتوا القصه دي كان كان عنده خادم والخادم ده تكهن لواحد في الجاهليه تكهن يعني نصب عليه وعمل نفسه كاهن وما خدش فلوس فطلع بره عشان خاطر يشتغل ويجيب لابو بكر فلوس او طعام فلقى الراجل ده قال له تعالى خد اقول لك ايه انا كنت عملت لك مصلحه زمان وما خدتش عليه قال له طب اتفضل اهو بتاع وقام جاب طعام ورجع فبعد ما اكل سيدنا ابو بكر بيقول له انت ما سالتنيش الاكل ده جه منين ده حصل كذا كذا كذا كذا كذا كذا ما فيش حاجه في بطن سيدنا ابو بكر غيرها دخل صبعه وفضل يرجع لحد ما طلع كل حاجه وقال له لو ما كانتش هتخرج الا بخروج روحي لخرجتها بخروج روحي احنا ليه مش كده يعني ايه اللي خلى ابو بكر يعمل كده ايه اللي خلى سيدنا عثمان والله يقول والله منذ ان بايعت رسول الله ما مست يميني فرجي وما هذا الا اني استحي ان تمس يميني فرجي وقد صفحت بها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ايه اللي خلاه يعمل كده يعني ايه السلوك ده ليه ليه سيدنا عمر يقعد يفكر ان في بعير ان في جمل ولا ولا اي دابه ان هي تتعثر في الطريق يشيل همها قوي ايه اللي خلى سيدنا عمر بن الخطاب بعد ما اتقتل يقول لهم ودونا صلي يعني ايه ايه ايه اللي خلاه كده ايه إيه اللي خلاه كده النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيموت وهو بيموت صلى الله عليه وسلم كل ما يفوق هو كان عارف ان هو بيموت ولا مش عارف عارف ده هو كان بيقول ايه ان للموت لسكرات انا بموت عارف كل ما يفوق يسال على الصلاه الصلاه الصلاه الصلاه في ايه في ايه اشمعنى ليه صلى الله عليه وسلم كان بيبكي لحد ما يبل لحيته وي- و- ويصلي لحد ما رجله تتشقق ليه في ايه إن ايه الحاجه اللي ك- ايه الحاجه اللي ناقصه ابو مسلم الخولاني ايه اللي خلاه يعلق كرباج في في ال- في ال- في المحراب بتاعه كل ما رجلته وجعه يمسك كرباج ويضرب رجله ويقول ايه لا يقول رجله قومي فوالله لازحفن بك الى ربي حتى يكون الكلل منك لا مني أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا من ورائهم رجالا. أه، في إيه؟ إيه اللي خلى المرأة اللي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ادعوا الله ان يرد عليا لا ده حد تاني اللي خلى المرأة قالت له ادعوا الله الا اسرع اني اسرع واني اتكشف اسال الله عز وجل الا اسرع قال لها ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت الله فشفاكِ قالت ولكني اتكشف وتاخدي بالك وهي عملت ايه هي ما سمعتش العرض يعني العرض مش موجود معاها كانها سمعت حاجه واحده بس ايه اصبري ولك الجنه صح ما قالتلوش اختار قالت له ولكني اتكشف قال سادعو الله الا تتكشفي فصبرت ايه اللي خلاها تعمل كده يعني اشمعنى هم اشمعنى اشمعنى محمد بن واسع كان بيبقى بالعباده دي والذكر ده اشمعنى الربيع بن الخثيم هو اللي كان بالعباده دي والذكر ده اشمعنى ابراهيم بن ادهم ابراهيم بن ادهم ده حاجه عجيبه جدا كان راجل برضه معروف يعني للناس اللي بتحب الشهرة والناس اللي بتحب ان هي تعرف و... و... ويقعد ينشر نفسه وبتاع ابراهيم بن ادهم ما كانش على ايام بقى في فيسبوك ولا عامل صفحة على اليوتيوب زي حالتنا وبتاع ما كانش عنده الكلام ده خالص ابراهيم بن ادهم دخل مرة بلد وكان فيها جنينة فدخل الجنينة فلما دخل الجنينة قال الناس دخل ابراهيم بن ادهم هذا الحائط فما كانش حد عارف شكله فأخذ الناس يدورون يقولون أين إبراهيم بن أدهم أين إبراهيم بن أدهم فأخذ إبراهيم بن أدهم نفسه وقام ودار معهم يقول مع الناس أين إبراهيم بن أدهم اين ابراهيم ابن ادم حد شاف ابراهيم ابن ادم مش عايز حد يعرف ان هو ابراهيم ابن ادم ليه إش يعني ما قالوا أ- انا ابراهيم ابن ادم ايوه انا أنا. الله اصلا ما بحبش يعني بحب الخمول بحبش فيا ريت بس ما حد الاخ اللي ورا عرف ان انا ابراهيم ابن ادم تمام طب وال هناك طب النا- طب رسمه صغيره على هنا وبتاع ف اشمع والله بجد اشمعنى اشمعنى عملوا كده ايه اللي خلى الامام احمد يضرب وهو الامام العلم قدام الناس كلها ويجلد ويهان ويسب ويقل من قدره بين الناس ثم يصبح بعد ذلك اماما ايه اللي خلاه يعمل كده في حاجه ناقصه يا ج- لا في حاجه ما هو الباقي ما عملوش كده والباقي كانوا اكابر صح كانوا اكابر مش عايزين نقول اسماء بس كانوا اكابر انما في حاجه عند الامام احمد ما كانتش زي بقيه الناس ده راجل خبط على الامام احمد ففتح له قال له يا امام امي مريضه ووصتني ان انا اجي لك عشان خاطر تدعي لها فما قال له ايه ايظن الناس ان انبياء انصرف ولم اهفل الباب موقف بصراحه مش ولا بد صح مش ولا بد وبعد كده قامت الجارية عند الإمام أحمد فتحت الباب وطلعت تجري ورا الراجل ده فقالت له والله ما إن أغلق الباب إلا دخل ورفع يديه وأخذ يدعو لأمك هو بس عايز يعمل كده ليه عشان لو قال له حاضر فدعاله فربنا استجاب هيتقال على الإمام أحمد إن هو مستجاب الدعوة بقى و- والحاجات اللي هي إيه ما هي حاجات حلوة في ايه في حاجة ناقصة الطبخة اللي احنا عايشين فيها يا شباب ناقصها ملح او ناقصها حاجة مش ملح ناقصها ايه واقعيا ناقصها حب ناقصها حب احنا بنحب ربنا مش ما بنحبوش احنا بنحبه بس والذين امنوا اشد حبا لله إيه والذين قاموا الليل أشد حبا لله والذين ارتدوا الحجاب الشرعي أشد حبا لله والذين ثبتوا على ورد القرآن يوميا أشد حبا لله والذين ثبتوا على غض البصر أشد حبا لله والذين تابوا من فتح المواقع المحرمة أشد حبا لله والذين حفظوا القرآن أشد حبا لله والذين بروا آبائهم وأمهاتهم أشد حبا لله اللي قربوا من ربنا أكتر أشد حبا لله هي القضية كده فاحنا بنحبه بس الحب مجروح عشان كده في الأول لما كنا بنتكلم عن علامات المحبة إن إحنا مش بندوق طعم الإيمان لأن هو قال لك إيه؟ ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان، أول حاجة إيه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما إحنا في حاجات تقدمت على الله عز وجل في القلوب، فأنا مش حاسس بالحلاوة. وبسأل بقى هو ليه مفيش حلاوة في الطاعة؟ ليه مفيش حلاوة في الطاعة؟ لأنك أخرت طاعة الله وقدمت عليها غيرها، فلما أخرت ربك وقدمت غيره عوقبت. عوقبت. ولو قدمت ربك وأخرت غيره لمن الله عز وجل عليك بأمرين بالحلاوة وبما أخرته من أجله لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء ربنا يرزقنا حبه من ثمار المحبه اللي احنا عايزين نمثل على نفسنا ان هي موجوده فينا عشان نوجدها فينا ثم اذا داومنا عليها ايه اللي يحصل تثبت فينا فيصبح الامر بعدما كان تكلفا طبعا وسجيه احفظوها دي هنزرعه فينا بعد عشان لا- بعد ما كان الأمر تكلفا يصبح سجية بالسليقة من ثمار المحبة أنك إذا خالفت محبوبك سارعت في استرضائه فتبت اللي بيحب كده في حد فينا معصوم؟ ما فيش حد معصوم ليه يعني؟ ما فيش حد فينا معصوم ولكن المحب بيتوب على طول بالمناسبة حتة زيادة هو أصلا لا يستطيع الاستمتاع بالمعصية ليه؟ لأنه يستحضر أن محبوبه ينظر إليه وينظر إلى قلبه ويعلم شعوره وقت اقترا- اقترافه للذنب فيستحي أن يستمتع ويحب ما يفعل فإن فعل الذنب فعله خطأ فعله لغلبة النفس والهوى يتضايق كده وهو يعمله كده مخنوق كده ومش طايق كده عشان كده بالمناسبة ساعات تلاقي الشاب من دول يجي في دماغه ان هو شكلي كده هضعف وهخش افتح موقع واعمل ما اعرفش ايه و... وتلاقيه هو في دماغه بيقول ايه وتلاقيه قوم ويفتح الكمبيوتر ومتضايق ويفتح الموقع ويتضايق ويعمل الذنب ويقوم متضايق ويقوم ياخد دش والميه بتنزل عليه كده يقول ايه انا خبل ما كنت صبرت عامل مصيبه بس بيحبه بس وبعدين لو فضل يعمل كده كتير تموت البذره دي فاسقيها بالمجاهده والتقوى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولكن إذا خالفت أمر محبوبك تب الله عز وجل يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من إيه قريب فأولئك يتوب الله عليهم أولئك يتوب الله عليهم ليه؟ لأن يتوبون من قريب فلما تعمل ذنب ونفسك تغلبك وتعمل حاجة حرام أو تعمل اتصال حرام توب دلوقتي ساعتها بصوا اتعلمت حاجة في الطريق ده إن محدش كبير على أي حاجة ساعات كده لما يكون في درس ويكون في مثلا ناس منقبات ولا ناس ملتحين ولا نا... زمان كنت اقول ايه اختار بقى الذنوب اللي هي ايه مناسبه للشخصيات اللي قدامي حلو زمان كنت لسه صغير مش فاهم دلوقتي لسه صغير برضه بس فهمت حته صغنططه ايه ان محدش كبير على حاجه خالص يعني ايه يعني من اول اكبر واحد لاصغر واحد لو قدامي اتقى الاتقياء فيما يبدو لي لا استبعد بل اكاد بلاش اكاد ان في علاقات محرمه وان في ولد بيكلم بنت حتى لو ما عكوش قوي بس موجوده وبيحضر اه وبيحضر وبيحفظ اه بيحفظ وبي اه فيه ولابسه نقاء وخمار ونقاب فما بقتش فارقه ليه لان الشيطان جاي عشان يضل مين بني ادم كله فلو لقى منك رجا هيجيبك سكه ولو جابك سكه خلاص هو عمل اللي هو عايزه مين بقى ده اي حد فاللي عنده حاجه النهارده يقفلها دلوقتي اللي فاتح لينك مع حد والعلاقه فيها تجاوزات شرعيه او حرام بالله عليك وبالله عليكي اول حاجه تعملها اول حاجه تعملها بعد ما الدرس ده يخلص رسالة كده واتساب رجاء عدم التواصل مرة أخرى بلوكك المتين تمام اروح بيتكم بس خلاص لا بقى منظرك ولا مش منظر اللي خاف على منظره منظره تعب فضل رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي وفي الاخر ايه اللي هيحصل مش عارف يبطل بلوكك كلمتين وروح غير مكان الكمبيوتر لو عندك مشكله في مع اللابتوب ان انت بتخش على حاجه حرام كلم اللي انت زعلان منه عشان هو غلطان وانت مقاطعه قول له انا اسف مش وقته مش وقت قطيعه ثلاث ايام بعد اي اتنين مقاطعين بعض لا يتكتب لك حسنات ولا يتكتب لك اي حاجه عارفين المعلومه دي لو اتنين قطعوا بعض ثلاث ايام اليوم الثالث ربنا ينادي ارفع قلم الحسنات اعمل زي ما انت عايز يا فندم مفيش حاجه مكتوبه طب ما بالك بقى لو كان رحم من الارحام فلو في رحم قطيعة رحم مع حد روح صلح طب افرض مشكلة كبيرة مع بابا وماما واحنا مظلومين تحت اتكلم من وراهم وقول لهم انا اسف انا ماليش دعوة طب ما هما ممكن يزعلوا ابقى استرضيهم قول لدول ما تقولوش لبعض اتصرف انفد بجلدك من الذنب وروح انصحهم عشان كده حرام برضه انفد بجلدك من الذنب لو بتحبه بجد ثم يتوبون من قريب فاللي مبقي باقي من الاسبوع اللي فات ادفع اللي عليك النهارده الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن ايه التوبه اياك ان ينظر الله عز وجل اليك فيجد في قلبك اصرارا على ذنب اصرار مش مش هبطل لا. مش ه- ما ينفعش ما ينفعش اللي له باقي يدفع اللي عليه ادفعه في الدنيا قبل ما تيجي تدفعه في الآخرة اتنين وإذا أعطاه رضي بعطائه يبقى الأولى إذا خالف سارع باسترضائه فتاب التانية إذا أعطاه لو ربنا أعطاك شيء وأنت محب تحصل إيه؟ رضي بعطائه فشكر فاكرين المأمور أشرف باشا تمام لو فتح لك الباب ودخلك موقف حلو صح لو لطعك شوية برضه عادي ليه عادي يعني ليه لانه انكل اشرف يعني عادي يعني. يعني عا- عادي يعني هو انكل اشرف انا بحبه فموقفه معايا عادي فالمحب اذا اعطي شكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير اذا اصابته سراء شكر فكان خيرا له واذا اصابته ضراء صبر فكان خيرا له هو عايش ما بين خيرين خير يطلق عليه الشكر ياتي في السراء وخير يطلق عليه الصبر ياتي في الضراء بس امر كله خير ثلاثة وإذا خلا أنس به فذكر أنا عارف إن كتير ما بيحبش يقعد لوحده إلا لو كان هيخش على الموبايل ويدخل يعمل شات طويل كل مواضيع مهمة على الواتساب مع واحد لسه سايبه من شوية أو يفضل يبص على الوول ويفتح بعد كده فيديو ويجر بقى فيديو يجر فيديو فيديو يجر فيديو وشوية حاجات كلها في ال... في البلاص ما لا لها أي لازمة أنت بتتفرج على ولا حاجة لو قفلت وعملت الموبايل سايلنت وقعدت تذكر ربنا سبحانه وتعالى لكان أنفع ما بقولكش على طول كده بس اعمل لنفسك ورد اخلو بربك ما هي اللي فاتت دي التأملات دي مش هتيجي إلا في إيه؟ إلا في خلوة ائنس بالله ائنس به اقعد كده اقعد كلمه والله بجد جربوا يا شباب والله بس جربوا وداوموا اقعد كده لوحدك واقفل الباب واتوضى والبس شيك او البس حلو يعني واقعد كلم ربنا اقعد كلمه الله يا رب انا انا مقصر اقعد اقعد كلمه بجد واقفل النور كده لو بتخاف من الضلمه ولع النور ماشي يعني شوف المود اللي انت في الاخر هتستحضر قلبك فيه واقعد اتكلم معاه قول له انا غلطان وانا ساعات فعلا قول له انا ساعات ببقى فعلا يعني دماغي ما بتفكرش يعني انا ببقى عارف ان هي اصلا الذنب ده هعمله لو رحت هنا وبروح هنا طب اعمل ايه ده طب يعني يعني اتكلم على فكره مره والتانيه والتالته هتلاقي نفسك بتقول له كلام وبتفضفض وبتستريح ومبسوط ولو حد دخل آه سيبوني شويه في ايه كانك فعلا مع حد انت مع مين مع ربنا انس بالله عز وجل أنس بالله عز وجل الله عز وجل يقول إيه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين ما تغفلش عن نفسك تقعد تتكلم معاه تحكي له تفضفض له في حاجات ناقصاك اطلبها منه اطلبها طب عايز تقوم عشان حاجات معينه قبل ما تقوم لها اطلبها منه وبعد كده قوم لها احنا مش متفقين هو اللي بيدبر الامر صح فانت هتسيبه عشانها صح عيب ما يصحش طب تعمل ايه اطلبها منه وبعد كده قوم قوم اعملها عارف ليه كانك طلبتها منه فده الطلب والتدبير طلب التدبير والدعاء ثم رحت تاخذ بالاسباب فإذا عزمت فتوكل على الله فأنت دلوقتي إيه؟ اعقلها وتوكل أنت دلوقتي توكلت وطلبت صح؟ رايح بقى تعمل إيه؟ تاخد بالأسباب طب لو خدت بالأسباب من غير ما تطلبها كأنك بتعتمد على نفسك وهو قال لك وتوكل على الله صح؟ فتوكل وبعد كده قوم له ساعتها هيكون في مبرر ان انت تقوم ولا لا في مبرر ليه رايح اجيب اللي قلت لك ان انا عايزه وبالمناسبة ساعتها بقى لو قمت فاتعملت الحاجة اللي انت لسه ايه طالبها منه بالله عليك هتحس بايه انت لسه حالا دلوقتي اهو يا رب يا رب آه، يا رب انا عايز كذا انا عايز يجي لي دلوقتي على الميل اكسبتد ونفسي خلاص بقى ومعرفش إيه يا رب وطلق طلق- واطلب منه الدنيا ما هو اللي بيده الامر وبعد كده قمت فتحت الميل لقيت اكسبتد هتلاقي نفسك بتعمل ايه يا رب شكرا جدا يا- نسيت الميل نسيت الميل ليه رأيت المنعم قبل النعمة طب لو آه، حصل العكس هتعمل ايه سترى النعمة ولا ترى المنعم فحتى لو غلب عليك طلبا من الدنيا اطلبه منه في الخلوة ثم قم وإن لم يغلب عليك فاطلب منه الآخرة حتى تستوفي حقك منها إن رأيت أنك قد استوفيت والله لو قلبك حاضر يمكن ما تخرج من هنا إلا للشديد القوي بعد ذكر وفضفضة وطلب ومناجاة ودعاء لأنك خلوت به عارف مكالمة التليفون اللي بيكون بيكون بين راجل ومراته مثلا بيحبوا بعض و- ومسافرين بقالهم فترة طويلة وما شافوش بعض هو بيتكلم كده في وسط الناس ومش عايز حد يسمعه عارف انت الراجل ده تمام تخيل بقى حتى وانت بعد ما تقوم وانت وسط الناس بس انت بتحبه والموضوع مش موضوع مكالمة ده الموضوع موضوع تعلق ايه قلبي وهو يسمع السر تمام وأخفى أو يعلم السر وأخفى ويسمعك ويسمع قلبك فأنت حتى بتناجيه وانت قافل بقك عشان خاطر كده في الحديث ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بعض اهل العلم يقول لك خاليا اي ما كانش الناس حواليه وهو قاعد لوحده فذكر الله ففاضت عيناه او رجل كان بين الناس ولكنه يناجي الله عز وجل في قلبه وكانه خاليا فقاعد انت في حته وحواليك زحمه بس انت مش شايف حد بتكلم ربنا بتكلم ربنا جميلة هي دي الحاجة اللي ناقصانا قال وهو وإذا خلا أنس به فذكره وهو في كل حال مشتاق إليه في أي بقى حال من الأحوال هو مشتاق إلى ربه مشتاق له المحب مشتاق قاعد أقول مشتاق مشتاق مشتاق آه، افتكرت سيدنا موسى لما قال ربنا ايه ربي ها أرني أنظر إليك يعني سبحان الله سبحان الله آه إن سيدنا موسى في ميقات بينه في ميعاد بينه وبين ربنا في مكان ما فلما راح ولما جاء موسى لميقاتنا قال ايه قال تع- قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أن بعد ما كلمه قال ربي أرني أنظر إليك وبرضه سبحان الله آه، الشوق سيدنا موسى في الآية يبين يبان لك من حتة إيه أول حاجة إيه اللي حصل في ميعاد صح بعد ما حصل اللقاء حصل إيه ها كلام طب بعد ما حصل كلام نقف ونشبع لا المحب مشتاق مشتاق فحصل اللقاء لا يحصل كلام لا حصل الكلام لا ربي أرني أنظر إليك بقى سيدنا موسى مش شبعان من ربنا م- مش شبعان فعلا مش شبعان عايز كمان عايز كمان عايز كمان عايز كمان كتير حتى سبحان الله سيدنا موسى لما طلب ان سيدنا هارون يبقى نبي معاه قال ايه كي نسبحك ونذكرك لا قال له ايه كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ما بيشبعش من ذكره ليه محب مشتاق عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول واسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك إنه مشتاق ليه عشان خاطر كده بنقول المحب دائما مشتاق والمشتاق لا يقنع إلا برؤية محبوبه والكلام معه ومجالسته وهذا أمر مستحيل على المحب في ال دنيا فيقنع بما يقربه إلى محبوبه اللي هي الطاعات حتى يصل به إلى الجنة فيجلس مع الله كما قال الله صلى الله عليه وسلم فيجالسون ربهم في الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فما يشوف ربنا يقول إيه الله رأى الجميل رأى من يحب هذا الذي سجدت له سنين عمري وهذه أول نظرة تقع من عيني عليه بالله عليك ودي تساوي قد إيه أول مرة تشوف ربنا يا نهار أبيض يا جدعان إن اليوم اللي أنت أول مرة تشوف فيه ربنا أول مرة تشوف ربنا فرحة كل ذلك من ثمار المحبه طبعا وأزيد وأكثر منها مثلا أن من أحب الله عز وجل لا شك أنه سيحبه بحب الله عز وجل له فقبل أن تحب ربك الله عز وجل قد أحبك فلما أحبك أحببته فسبق حبه حبك والله عز وجل إذا أحبك نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينزل جبريل إلى أهل السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبك أهل السماء ثم يوضع لك أنت القبول في الأرض أنت وإذا أحببت الله عز وجل استقمت على الطريقة وأقبلت عليه وأطعته وأقبلت على ما يحبه ويرضاه قال عتبة من عرف الله أحبه ومن أحبه أطاعه صدقوني ختاما أعظم ما تستطيع فعله في هذه أو في هذا الطريق أن تزرع حب الله عز وجل في قلبك ثم تحفظه وتحافظ عليه ما تجيش حاجة جنبه ما تخدشوش ما تعوروش تسقيه لحد ما يكبر فتلقى الله عز وجل ومن أحب الله عز وجل أحب لقاء الله وقال صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله الله لقاءه وهذا ابتداء بزرع المحبة قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم